يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله تعالوا إلى الجنة جنة الدنيا وفي جنة الدنيا في هذه الحلقة لنتساءل ما هو أطيب شيء في الدنيا ما هو أجمل شيء في الدنيا ما هو أعظم شيء في الدنيا ما هو أمتع شيء في الدنيا إخوتي أظن والله أعلم أنه ليس في الدنيا أعظم ولا أمتع ولا ألذ ولا أحسن ولا أجمل ولا أكبر من حب الله أن يحب الإنسان الله إخوتي في الله أيها المسلمون يا عباد الله إنني تصورت مرة لو أننا لا يجوز شرعا أن نقول بحب ربنا إيه رأيك لو كان شرعنا في دين الإسلام بيقول لك لا يجوز ربنا سبحانه وتعالى في أشياء لا تجوز عليه فلا يجوز عليه التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف يعني ايه يعني لما نقول يد الله فوق ايديهم ممنوع ان انا اقول ايد ربنا شبه كذا او لون كذا او عددها كذا او او او الى ممنوع ممنوع انت عبد يقول لك مسموح يقول لك ممنوع ومش من حقك تقول ليه لا يسأل عما يفعل دي من عظمة الله جل جلاله ليس كمثله شيء فلا تقدر تقول مثل كذا ولا تقدر تقول شبه كذا ولا تقدر تقول الكيفية كذا وكذا ما تقدرش ممنوع لو تصورنا تصور عقلي بس ها ان ممنوع ان انا اقول لربنا بحبك يا رب شوف قد ايه هيبقى الانسان مشتاق انه يقول لربنا بحبك انت متصور المتعه دي الجمال ده سبحان الله العظيم انت مش متصور حقيقي صدقني انت مش متصور جمال ومتعه ولذه ان واحد بيحب ربنا الله الذي له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمه كلها سبحانه وتعالى تخيل انت بقى ان مسموح لك انت مسموح لي انا ها يا عبد يا حقير انا انا يا فقير يا مذنب يا خطاء مسموح لي ان احب ربنا معلش مضطر اضرب لك المثال اللي, اللي مش ظريف ده لو واحده من ال- من المشهورات كده تروح تقول لها بحبك مين الصعلوك ده اللي بي- بي- بيقول لها بحبك انت مين انت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وتتجرأ وتقول ربنا بحبك بكلم نفسي يصعدوك تحبه العظيم الجليل طب انت عارف يعني ايه حب اصلا اصلا يعني انت عارف يعني ايه حب المحبه بيدعيها كل احد لذلك دايما بقول في قصه اصحاب الغار ما ال- ال- ال- الثاني ممن سقطت عليهم الصخره فسدت باب الغار قال اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فقلت ساعتها كل الرجاله بيقولوا كده وكل النساء برضه بيقولوا كده تلاقي كل واحد بيحب واحده يقول لا اصل انا بحبك حب محدش حبه قبل كده وهي تقول له نفس الكلام والكلام ده ده وده له صدق وله صح وزي ما قلت قبل كده الحب الحقيقي الوحيد في هذه الدنيا حب ربنا فاللي ما بيحبش ربنا لعمره هيفهم حب ولا عمره هيعرف حب ولا عمره هيحب ولا عمره هيعرف يتكلم في الحب الحب الحقيقي الوحيد في هذه الدنيا حبك لربنا والحب ده أسهل شيء في الكلام جرت مسألة المحبة في موسم الحج فجلسوا يتكلمون فقال الجنيد أيها الناس كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها إحنا مش هنكف وعايزين ندعي وبعدين نعملها جد عايزين ندعي ان احنا بنحب ربنا ونحاول نخليها جد نحبه فعلا سبحانه وتعالى لا ينبغي لكن لا ينبغي ان الشيطان يلبس عليك والنفس تخدعك وتضحك عليك وتفكر انك بتحب ربنا بجد لا النهارده انا عايزكم معايا كلكم رجالا ونساء صغارا وكبارا تيجوا نحب ربنا ها مين عنده استعداد مين عنده رغبه مين عايز مين عايز يحب ربنا ده انا عايز اقول لك ان مجرد حبه سعاده انك تحبه هتحس بالسعاده بالسعاده سعاده سعاده حقيقيه الحب يا ترى يا ترى الحب ايه تيجوا نفهم حب الاول بيقولوا ايه الحب الميل الدائم بالقلب الهائم هو ده حب ربنا حب ربنا انك تميل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فأقم وجهك للدين حنيفا حنيفا الحنف من الميل يعني ايه يعني الناس اللي عايزة تظبط الحياة بالظبط يعني يعني ادي الدنيا حقها وادي الاخره حقها بالظبط ربنا بيأمرك انك تبقى مايل ناحيته ده معنى كلمة حنيفا تبقى مايل ناحية ربنا سبحانه وتعالى الحنى في الميل في الحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ربنا سماهم مشركين اللي بيحب تا- حد تاني زي ربنا ما ينفعش ما ينفعش لازم يبقى الميل لربنا تميل ناحية ربنا لازم لازم ما ينفعش انك انت تظبطها بالظبط ما ينفع لازم تميل ناحية ربنا لازم لازم لازم ده فرض ده معنى كلمة حنيفا وتتبع كلمة حنيفا في القرآن الحنى في الميل فلذلك الميل الدائم دايما مع ربنا دايما مرجح الجهة اللي فيها حق ربنا دايما مزود ناحية ربنا عشان كده قالوا الدنيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى هي كده فلذلك الحب الميل الدائم بالقلب الميل القلبي الله يريد منك قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يبقى ربنا يريد منك قلبك قلبك الحب إيثار المحبوب على جميع المصحوب عارف يعني إيه الإيثار؟ في حاجة اسمها إيثار وحاجة اسمها أثرة الأثرة اللي هي الأنانية أنا وبس عكسها الإيثار الإيثار بقى اللي ما فيهش أنا ما فيش أنا اللي هي اسمها نكران الذات ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هي نفسك دي اللي موديك في داهية هي نفسك دي اللي مضيعة دينك هي نفسك دي اللي تعباك في حياتك اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم قنا شر نفوسنا الإيثار إنك تبقى محتاج وتؤثر الله بما أنت محتاجه كان أحد السلف يقوم بالليل ويحسس على الفراش كده بتاعه المرتبة والمخدة والبطانية يقول والله إنك لبارد والله إنك لطيب والله ما أشوقني إليك ولكن سجدة أحب إلي منك ثم يصف قدمه إلى الصباح هي دي شايف إن هو محتاج الفراش ونفسه ينام ولكن بيؤثر ربنا عارف بيؤثره ليه حديث عجيب جدا والله كل ما قرأه أقعد أقول كده يا ربي لو لينا قلوب بتحس بس بالكلام ده ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه رجل عنده فراش حسن وزوجة حسنة فقام يصلي فيقول الله يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا عنده فراش حسن وزوجة حسنة ولو شاء رقد قام يتملقني ويتلو آياتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له عجب اللي بيخلي شعري يشيل في الحديث ده جملة ولو شاء رقد ربنا بيقول انه لو عايز ينام ينام مش حرام عليه لان قيامه ده مش فرض يعني ربنا مقدر منك انك انت لو ليك مزاج تنام تنام لكن انت اثرت الله على شهوة النوم وشهوة الزوجة ووقفت تصلي شفت بقى الايثار مش ترك الحرام لا ده ترك المباح وتؤثر ربنا بحقك حقك انك تنام حقك انك ترتاح حقك انك تستمتع بالزوج حقك لكن لما تؤثر ربنا على ده وتقف لربنا تصلي ربنا مقدر الحتة دي منك ولو شاء رقد يبقى الحب الميل الدائم القلب الهائم الحب ايثار المحبوب على جميع المصحوب الحب موافقه الحبيب في المشهد والمغيب الحب انك ما تختلفش مع ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هم دول الفائزون من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه موافقة الحبيب في المشهد والمغيب آه. فاكر آه، أول أصل من أصول الوصول السنة اللي فاتت كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل لما قلت لك كن واحدا فاكر قلت عمرك في زماننا شفت حد بوشين عمرك شفت حد بوشين عمرك في زم... في- في اليومين دول في زماننا ده شفت حد في الدنيا دي بوشين أهي دي كن واحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى شر الناس ترى شر الناس عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هي دي تلاقيه قدام الناس بوجه ولما يبقى لوحده بوجه تاني تلاقيه في بلدهم بوجه وإذا سافر بوجه تاني تلاقيه في الشغل بوجه وفي البيت بوجه تاني تلاقيه في التعامل مع النساء مع النساء بوجه وإذا تعامل مع الرجالة بوجه تاني تلاقيه لما يتعامل مع الأغنياء والأكابر وأصحاب المناصب بوجه وإذا تعامل مع اللي أقل منه والغلابة واللي محتاجين له بوجه تاني انت مين يا ابني انت مين فيهم هي دي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب بوش واحد الوش واحد اللي هو ايه وجه العبد في كل أحواله عبد لله في التعامل مع النساء مع الرجالة في الجامع في البيت في الشغل في كل حتة هو وجه واحد وش واحد هو إنسان واحد شخص واحد أقواله واحدة أفعاله واحدة ما بيتلونش لما جاء حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال أوصني فقال له عبد الله بن مسعود ألم يأتك اليقين حذيفة بن اليمان بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود ألم يأتك اليقين قال ابن مسعود رضي الله عنه بلى وعزة ربي قال حذيفة رضي الله عنه فإياك والتلون فإن دين الله واحد الحب يا ابني انك ما تلونش ما تبقاش بوشين ما تغيرش تبقى صادق بوجه واحد الحب هو محو المحب لصفاته وإيثار المحبوب لذاته دايما نقول أنه لا يحب لذاته إلا الله أنت بتحب سيدنا النبي ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن الله أمرني بذلك عبادة حب النبي عبادة صلى الله عليه وسلم بتحب الكعبة ليه لأنها بيت الله كل شيء بنحبه لله أما الله فيحب لذاته لأنه المستحق لذلك جل جلاله مش بحب ربنا عشان بينعم عليه لأن اللي بيحب ربنا لدي لو ابتلي يسخط أنا بحب ربنا لأنه يستحق الحب لذاته جل جلاله لأن أنا كعبد مخلوق له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت مش مخلوق إلا عشان تعبده ليعبدون ليوحدون الخامس مواطأة القلب لمراد المحبوب الحب ان يبقى قلبك موافق على مراد ربك حب ربنا انك تبقى مش عايز سئل بعضهم ماذا تريد قال اريد الا اريد عايز ايه قال عايز ابقى مش عايز هي دي اللي قلناها قبل كده في الاعتصام بالله صون الإرادة قبضا إن تبقى دماغك تحت السيطرة دماغك ما بتلعبش ما بتفلتش ما بتروحش وتيجي مش على هواك مش على مزاجك اصل انت عبد الناس نوعين في ناس بيعيش على مراده من الله وفي ناس بيعيش على مراد الله منه واخد بالك ازاي في واحد عايش ربنا عايز مني ايه يريد بلاش عايز دي عشان لها معنى الحاجة بلاش منها خالص استغفر الله العظيم ماذا يريد الله مني يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد كده ماذا يريد الله مني الآن في القعدة دي في الكلام ده عايش المعنى ده الثاني ماذا أريد من الله أنا عايز ماذا أنا عايز بقى إيه بالقعدة دي من ربنا إيه المقابل في ناس عايش على مراده من الله يريد ان ربنا يديه ويعافيه ويكبره ويحميه فعايش على مراده من الله هو هو هو عايز من ربنا ايه وايه وايه وايه وايه, وإيه, وإيه. عايش عشان دي فلما بيعمل بيعمل عشان دي على اللي هو عايزه من ربنا ودي الانانيه مش الحب أما اللي بيحب حب ربنا الحب أن تعيش على مراده منك لا على مرادك منه يا ترى طلعت بتحب ولا طلعت أوانطة عموما أنا بحبك في الله لو عايز تتعلم حب يبقى لسه معانا الحلقة الجاية إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله